باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ما هي الحياة الروحية السليمة وما هو الوضع الذي يصل إليه الإنسان لكي يكون ابنا حقيقيا لله وهل الإنسان الصالح أو الإنسان البار أو الإنسان القديس أو الإنسان الكامل هو الشخص الذي ينفذ وصايا الله أم لا في الحقيقة هذا الكلام كله يجرنا إلى موضوع مهم هو الناموس والنعمة الناموس والنعمه الناموس هو الوصايا هو الشريعة كلمة نوموس كلمة يونانية معناها قانون كلمة نوموس كلمة يونانية معناها قانون معناها شريعة فالناموس هو مجموع الشرائع مجموع الوصايا مجموع القوانين والله لم يرد اطلاقا انه يمشي الناس بالناموس انه يمشيهم بالقانون ويمشيهم بالاوامر ويمشيهم بالنواهي المسيح قال الناموس يوحنا الانجيلي قال ان الناموس بموسى اعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار فموسى أعطانا شرائع وقوانين لكن من البدء لم يكن هكذا من البدء خلق الإنسان بطبيعة نقية طاهرة لا تحتاج إلى قوانين لتحكمها يوسف الصديق رفض ان يقع في خطيه الزنا ولم تكن هناك وصيه في ذلك الحين تقول لا تزني على الاقل يوسف كان موجود قبل موسى باكثر من 500 سنه قبل الوصايا العشر وربنا وبخ قايين الذي قتل اخاه وما كانش فيه وصية بتقول لا تقتل خلق ربنا الإنسان محب للخير بطبيعته دون احتياج إلى وصايا ودون احتياج إلى أوامر الإنسان اللي يحتاج لوصايا وأوامر يبقى إنسان لسه جاهل مش عارف الطريق هم ربنا بيرشده بالوصايا والأوامر لكن الإنسان اللي فاهم وعارف ما يحتاجش الوصية وعلى رأي الشاعر الذي يقول إذا كنت في حاجة مرسلا فارسل حكيما ولا توصفي ارسل واحد حكيم وما تقعدش توصيه مش محتاجة الوصايا وبعدين ربنا ادانا الناموس ادانا الوصايا العشر وما كانتش كفاية ادانا وصايا عديدة جدا جدا جدا موجودة في سفر التثنية موجودة في سفر الخروج وصايا كتيرة خاصة بالذبائح والقرابين والأعياد والمواسم والكهنوت والتطهير والنجاسات وغيره موجودة في سفر اللاويين فهل الناموس أمكنه أن يصلح الناس أوامر ونواهي مش هي اللي تحل حياة الإنسان أبدا نحن نريد القلب النقي الذي يحب الخير بطبيعته من غير وصايا من غير أوامر من غير نواهي ايه مشكلتنا حاليا في التوبة مشكلتنا حاليا في التوبة ان الانسان بيحب الخطية لكن ما بيعملهاش علشان في ناموس فيه وصية تقول له ما تعملش وإن ما كانتش فيه وصية كان غرق في الخطية إلى أعماقه الخطية ملك قلبه الخطية ملك إرادته لكن عقله بيقول له إن في وصية ووراء الوصية عقوبة من أجل هذه الوصية هو تعبان ومن هنا جاء النزاع بين الإنسان وبين الوصية لأن القلب من قو من جوه لم يتنقى بعد القلب من جوه ما وصلش لمحبة ربنا القلب من جوه ما وصلش لمحبة الخير ومحبة البر ومحبة الفضيلة القلب من جوه ما أصبحش خير بطبيعته عايز ضوابط عايز دواميس عايز وصايا مش هو ده الوضع أبدا أبدا المسيح قال لهم أنا مش عايز الحاجات دي أنا عايزكم تصلوا إلى الحب وصية جديدة أنا أعطيكم إيه يا رب الحب قال لهم تحب الرب إلهك وتحب قريبك نفسك كنفسك بهذا يتعلق الناموس كله والأنبياء إذا وصلت لمحبة الله ومحبة القريب لست محتاجا إلى ناموس ولا إلى وصايا أنبياء ما زلنا نعيش في الأوامر والنواهي في الحلال والحرام في اللي يصح واللي ما يصحش في نعمل دي ولا ما نعملش وصايا ونواميس كثيرة جدا مش هو ده الوضع المظبوط أبدا المظبوط إن احنا نصل إلى محبة الخير ولا نحتاج إلى قوانين كثيرة ولا نحتاج إلى وصايا كثيرة ما نحتاجش للحاجات دي وفي ناس ينفذوا الوصايا بطريقة ناموسية يقول لك فلان ده ناموسي ناموسي يعني فريسي يعني حرفي ماسك الناموس لا الوصية بتقول كده لا الأمر بيقول كده لا نعمل لا ما نعملش ولم يصل إلى الحب بعد وكثير من هؤلاء الناموسيين حرفيون ينفذون الحرف وينفذون الشكل زي واحد يقول انا عندي جدول روحي لازم اصلي لازم اقرا لازم اتامل لازم اعمل لازم اسوي لازم عشان احط علامه صح في الجدول بتاعي يقرا ولو ولو اربع خمس اسطر عشان يعلم العلامه ويقعد يتامل ولو في اي كلام عقلي عشان يعلم العلامه ويصلي ولو بسرحان ولو من غير قلب ولو من غير مخ ولو من غير فهم ولو من غير اتضاع ولو من غير ايمان ولا من غير حب عشان ينفذ الوصايا ويخرج من النهار بشويه علامات صح وقلبه من جوه ما فيهوش ربنا ابدا ده الناموس الناموس والوصايا ربنا ما قالش كده قال تحب الرب الهك من كل قلبك من كل قدرتك من كل نفسك من كل فكرة ده اللي تعمله لكن الوصايا والناموس هذه أراد المسيح أن يحررنا منها وبعدين قال لنا كلمة كلمة كويسة خالص تفهمنا الموضوع بيقول ايه إن عملتم كل ما امرتم به فقولوا اننا عبيد بطالون ان عملتم كل ما امرتم به يعني ان نفذتم كل الناموس كل الوصايا كل ما امرتم به قولوا اننا عبيد بطالين ليه الحكايه مش تنفيذ اوامر الحكايه الحب هل انتم في درجه العبوديه ام في درجه البنوه هل انتم عبيد تنفذون اوامر ام انتم احباء لله تحبونه لاجل الحب وتجدون في حبه لذه حتى لو لم توجد وصيه وتحبون البر لانه يتفق مع طبيعتكم وتفعلونه حبا فيه لا لتنفيذ امر ولا خضوعا لوصيه ولا حاجه ابدا ايه اللي بيحصل هل ما زلنا نعيش في الناموس ام نعيش في النعمه هل نعيش في البر ام نعيش في صراع مع الوصيه صراع بين الخير وبين الشر الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار السيد المسيح جاء لكي يحررنا من النواميس يحررنا من الأوامر يحررنا من هذا الخضوع اللا إرادي للوصايا جاء لكي يغرس فينا حبا ويعطينا روحا نعيش به فنحب الخير وعندئذ لا تضيرنا الوصايا في شيء ولا نعيش عبيدا للوصايا ان حرركم الابن فبالحقيقة أنتم أحرار فهل وصل الإنسان إلى هذه الحرية وصل إلى حرية القلب حرية القلب من الخطية حرية القلب من العبودية حرية القلب من الشهوات من الرغبات حرية القلب من المادة من العالم حرية الإنسان من إغراءات الشيطان حريته من الناموس من الأوامر من الوصايا لا أقصد بالحرية الإباحية أو اللامبالاة إنما أقصد القلب الحر الذي لم يستعبد لعادة ولم يستعبد لخطية ولا لشهوة يعيش حرا ويعيش بارا يعيش في الصلاح وفي الكمال بحريته الداخليه لا يعيش في الناموس اللي يجيلك ويقول لك الاكل ده فطاري ولا صيامي وحرام اكل الجبنه الدمكس ولا ما اكلهاش وحرام اكل العسل النحل ولا ماكلوش ده لسه عايش في الناموس عايش في الناموس وليس في الحب الالهي عايش في الناموس وليس في الحب الالهي ماشي حسب اوامر تسيره اوامر ونواهي تسيره وصايا وشرائع تسيره قوانين تسيره عقوبات هو ده اللي ماشي لكن فين الحب فين حرية القلب فين البر الداخلي مفيش أقصى ما يصل إلينا من البر البشري أو البر الذاتي هو انتصارنا في حرب كبيرة بين الخير والشر فينا وما دام في انتصار يبقى في حرب وما دام في حرب يبقى فيه شهوة الخير بتتصارع مع شهوة الشر يبقى لسه لم تتحرر بعد لأن فيك شهوتين بيتخانقوا مع بعض على رأي الأديب الذي قال وكنت خلال ذلك أصارع نفسي وأجاهد حتى كأنني اثنان في واحد هذا يدفعني وذاك يمنعني واحد بيزقه يمين وواحد بيزقه شمال يبقى لم ت... لم يتحرر بعد ما دام قاعد مرة يشتهي الخطية ومرة بلاش خطية ومرة أعملها ومرة ما أعملهاش ومرة لأ حرام ومرة معلش في المرة دي يبقى لسه لسه في الصراع في الصراع يبقى لم يتحرر بعد الإنسان الحر الذي تحرر فعلا الخطية تبقى قصاده ملهاش قيمة يعني ايه ملهاش قيمة افرض واحد بيشرب سجاير لا اشرب لا ما اشربش اطلع العلبة بلاش اطلعها ارميها و... وافرتكها وابطل السجاير لا اشتري واحدة بدلها ومعلش طب بدل عشرة في اليوم خليها واحدة راجل بيفاصل ده يبقى انسان لم يتحرر بعد ماشي بالنواميس ابونا قال لي ما تشربش طب ما اشربش عشان ما ازعلش ابونا لا اشرب عشان مش قادر طب اقول لابونا ايه طب بلاش المره دي طب ايوه طب لا ده لسه عايش بالناموس انسان تاني تحرر تبقى قصاده كل انواع السجاير ما تاثرش فيه ناس جنبه بيشربوا هو يكاد يختنق من ريحته ما بتاثرش فيه لا يبذل مجهودا علشان ما يشربش مفيش مجهود بيبذله مفيش صراع بيدخل فيه مفيش حرب داخلية مفيش أبدا تقول له السجاير الموجودة صنف فلان ولا علان يقول لك ولا نعرف صدقني الصنف فلان ده يطلع ايه ولا علان ده يطلع مش عارف ولا يعرف الصنف كويس من الصنف الوحش ولا الممتاز من اللي مش ممتاز ما يعرفش ما يفهمش فيه ده انسان حر عايش في النعمة بالنسبة للسجاير يعني لكن مش عايش في الناموس بهذا الشكل نقدر نخش في فضائل كثيرة الفضائل التي يعملها الإنسان دون مجهود دون صراع دون حرب لا حرب داخلية ولا من الخارج الحرب تتعبه ده الإنسان اللي وصل للبر وصل إلى حرية القلب غير المستعبد للهوان غير المستعبد للعالم وللشيطان وللمادة قلب حر مفيش خطية بتربطه مفيش خطية بتقيده مفيش خطية بتج- بتجذبه مفيش خطية بتغريه مفيش خطية بتأثر عليه مفيش خطية بتنتصر عليه مفيش خطية بيصارع معاها مفيش خالص مفيش ده أجمل وضع ممكن يصل إليه الإنسان دي الحالة اللي بيسموها الآباء حالة عدم التألم يعني لا يتألم بألم الخطية ما بيتعبش من الخطية كان زمان بتتعبه دلوقتي ما بيتعبش ما فيش آلام الزمان الحاضر مش موجودة ما فيش خطية بتتعبه ما فيش خطية بيضعف أمامها ما فيش خطية بتهزه من جوه ما فيش إنسان حر قلبه سليم إن حرركم الابن فبالحقيقة أنتم أحرار ايه الحالة دي هذه الحالة هي التي يقول عنها الكتاب المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه لا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله لا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله جايز بالنسبة لكم الكلمة دي صعبة لكن بالنسبة لكثيرين مش صعبة في إنسان مش ممكن يكذب أبدا ولو حطوا السيف على رقبته لا يستطيع في إنسان مش ممكن يحلف أبدا بدون مجهود لكن في خطايا تانية اهو الشخص المولود من الله حقا ولا يخطئ تبقى كل الخطايا بالنسبة له زي الحلفان وزي الكذب وزي السرقة لا يستطيع أن يخطئ ده إنسان يلاقي جاكيتات الناس كلها متعلقة يقدر يحط إيده في واحدة منها مستحيل يقول لك ما أقدرش تقول له ده في جيبه ألف وده في جيبه ألفين يقول لك ما أقدرش أنا مالي ما أقدرش أحط إيدي تقول له احطها لك بالقوه يقول لك ما اقدرش لو حط ايده يشعر بان عقربه لابده في ايده ما يقدرش لا يستطيع ان يخطئ بالنسبه له زي ما بيعمل كده في السرقه بيعمل كده في الزنا بيعمل كده في محبه العالم بيعمل كده في الماديات كله عنده زي بعضه لا يستطيع ان يخطئ ده الانسان الذي تحرر الذي ولد من الله ولاده حقيقيه روحيه بيقول إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يفعل البر هو مولود منه في يوحنا الأولى إصحاح اثنين آخر آية هو ده اللي احنا عايزينه عايزين نرتفع فوق مستوى الناموس وندخل في حياة الحرية عايزين نصلي ليل ونهار وقول له اعطينا يا رب حرية القلب اعطينا القلب غير المستعبد اعطينا القلب غير المحارب اعطينا القلب غير المنهزم اعطينا القلب الذي لا تقيده محبة الخطية ولا يشعر ان في داخله شيء يشتاق اليها القلب الذي لا تتفق الخطية مع طبيعته القلب الذي لبس البر فكساه كجبة وعمامة صار عدله هو ده اللي احنا عايزينه عايزين هذه الطهارة الداخلية لأن كتير من الناس بيهتموا بالإنسان الخارجي بيهتموا بالإنسان الخارجي مش بالقلب من جوه زي واحد عايز يمشي في طريق ربنا يهتم بوصايا خارجية بلاش ياكل دي بلاش يمس دي يضرب مكانيا دي لكن القلب من جوه نقاوة القلب من الداخل محبة القلب لله مش الإنسان الخارجي هي دي المهمة وتأكد إن لو الإنسان الداخلي القلب من جوه اتصلح كل الأشياء دي آه خلاص ما بقتش تفهم لا تسيروا وراء النواميس ولا تكونوا عبيدا للنواميس عيشوا بحرية القلب الطاهر حرية القلب النقي بنعمة المسيح التي فيكم التي تعطيكم النقاوة وتعطيكم القداسة وتعطيكم البر الذي هو بر المسيح ده اللي مفروض انكم توصلوا له كثير من الناس علاقتهم بالله هي علاقة ممارسات لا أزيد ولا أقل ممارسات بيمارس الوضع الفلاني بيمارس العبادة الفلانية يمارس القراءة يمارس الصلاة يمارس المطنيات يمارس السجود يمارس التأمل يمارس الحضور للكنيسة يمارس الخدمة كلها ممارسات لكن القلب من جوه بتحب ربنا ولا ما بتحبوش تحررت من الداخل ام لم تتحرر تنقيت في قلبك ام لم تتنقى هتقعد طول عمرك تفكر من بره بتعمل ايه من بره بتعمل ايه واحد يقول لك انا مهتم بحياتي الروحيه جدا تقول له ازاي يقول لك كل شهر بشتري أربع خمس كتب هو اهتمامك بال- بحياتك الروحية يعني يبقى ليك مكتبة كبيرة وأقرأ في الكتب برضه لسه بدري وأمارس أشياء من الكتب برضه لسه بدري قلبك من جوه حالته إيه؟ وصلت لمحبة ربنا ولا ما وصلتش؟ تحررت من الداخل أم لم تتحرر؟ لسه مستعبد للخطية؟ لسه بتصارع في الخطية؟ لسه في دور ال... الأخذ والرد والقيام والقعود والانتصار والهزيمة لسه بتصارع لسه بتتخانق مع الشيطان لسه الجسد بيشتهي ضد الروح والروح بتشتهي ضد الجسد أم تحررت ووصلت إلى حالة عدم التألم الخطية لا تتعبك لا تثيرك لا تصارعك تنظر إليها وكأنك لا تراها دي الحالة اللي احنا عايزينها عشان كده ربنا قال ايه زي ما موسى قال وزي ما داوود قال واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيامي في حاجة طلبها ربنا وإياها يلتمس إيه هي؟ قال يا ابني اعطيني قلبك اديني قلبك وبعد كده اعمل زي ما انت عايز زي ما انت عايز بس انا عايز القلب ده هو غيره مفيش لكن تعمل كل حاجة وتعمل كل البر الخارجي وتنجح في جميع الممارسات وتخش في كل الوسائط الروحيه وتنجح في الصلاة وتنجح في الصوم وتنجح في التأمل وتنجح في القراءة وتنجح في الحضور في الكنيسة وتنجح في التدريب الروحية وتنجح في الجدول الروحي وقلبك لسه مش معايا يبقى ما خدتش حاجة يبقى ما خدتش حاجة عم- عارفين إن ده يبقى عامل زي ايه؟ زي واحد يقول عايزين ننور الكنيسة نشتري لمط كويسة جدا ونجيب لها آه، أسلاك ونضبط ونوضب ونعمل كبسات ون... طب كله التيار الكهربي دخل فيها ولا لا مهما عملت لمض ومهما عملت كلوبات ومهما عملت اسلاك ومهما عملت كبسات و... ومهما وضبت وجبت الكاتدرائية دي كلها لمض طالعة فوق ونازلة تحت زي أيام المواسم لكن مفيش تيار كهربائي يبقى كل اللي عملته زي قلته ايه التيار الكهربائي يا ابني اعطيني قلبك هو ده اللي انا عايزه هو ده اللي انا عايزه انا مش عايز غير قلبك بس بصلي يا رب بتصلي بقلبك ولا من غير قلبك هذا الشعب يعبدني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا تبقى صلاته لا ودت ولا جابت ولا طلعت ولا نزلت ولا راحت ولا جت امتى الصلاة تبقى صلاة لما تكون من قلبك قاعد تقرا في الكتاب قريت كتير بجملة إصحاحات وفهمت ودرست وحفظت وأصبح الكتاب يملأ ع- عقلك ويملأ لسانك و... ويملأ ذاكرتك و- وحافظ وكله لكن قلبك في الكتاب ولا لا هو ده الكلام هو ده الكلام أنا عايز قلبك عايز أحررك آخذ هذا القلب اوعى تفتكر لما بنقول واحدة بيطلبها الرب يعني عايز قلبك بيشتهي بيه حاجة ده ربنا عايز القلب عشان ينظفه وينقيه ويسكن فيه إذا كان قلبك ما وصلش لربنا يبقى ما زلت تعيش في الناموس وليس في النعمة تعيش في النعمة يعني قلبك يبقى مع ربنا هو دي النعمة دي بالنعمة أنتم مبررون مش ببر الناموس بولس الرسول قال ليس لي بر الناموس بر الناموس ده ما يعمليش حاجة بر الناموس ده يعني شوية أوامر ونواهي بنفذ أوامر بنفذ أوامر لكن احنا مش عايزين نبقى مجرد ناس بننفذ أوامر عايزين ناس نكون عايشين بالنعمة هذه النعمة هي التي تحرر القلب اغسلني فأبيض أكثر من السلك اعطيني يا رب الحرية اعطيني محبة الخير اعطيني أن أفعل البر حبا فيه وليس من أجل أوامر اعطيني أن يكون البر هو طبيعتي وهو طبعي هو طبيعتي وهو طبعي افعل البر تلقائيا وليس بجهاد وليس بصراع افعل البر لاني لا استطيع ان افعل سواه ولا افعل الخطيه لانها لا تتفق مع طبيعتي لا استطيع ان اخطئ لاني مولود من الله هو ده الوضع اللي احنا عايزينه والوضع الذي نسعى اليه في كل حين ان نعيش في النعمه وليس في الناموس لا نعيش في الاوامر والنواهي انما نعيش في حب الله وحب الحق وحب الحياه النقيه الطاهره تصبح القداسه فينا عملا تلقائيا عملا لا نبذل فيه مجهود ولا نتعب فيه لهذا جاء السيد المسيح جاء السيد المسيح لا لكي يضيف عليكم وصايا غير الوصايا القديمة إنما جاء ليعطيكم هذه النعمة التي تبرركم يعطيكم هذه القوة الداخلية التي ترفعكم في فوق مستوى المادة وترفعكم فوق مستوى العالم وترفعكم فوق مستوى الوصية ترفعكم إلى حالة من البر الطبيعي التلقائي الذي لا تحتاجون فيه إلى أمر ولا إلى نهي ادي اللي عايزه منكم السيد المسيح انكم تنموا قليلا قليلا حتى تصلوا الى هذه النعمه التي تسكب فيكم سكيبا التي تطلبونها بكل قواكم وبكل ارادتكم وبكل حبكم قولوا له اعطينا يا رب نقاوة القلب اعطينا يا رب هذا الحب اعطينا يا رب هذا البر الداخلي اعطينا يا رب هذا التحرر ان نتحرر من هذه الرباطات رباطات العالم والمادة والشيطان واذا تحررتم من الرباطات دي تسبح ارواحكم فوق دون أن تثقل إلى الأرض وإلى المادة ترتفع وترتفع وترتفع حتى تعيش في سماء دائمة بعيدة عن الهيول وبعيدة عن الخطية ليعطينا الرب هذا له المجد الدائم إلى الأبد آمين